عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على الحبيب كالعادة بكل أدب وهدوء وسكينة وإوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولقيناه قاعد وسط الصحابة كعادة النبي صلى الله عليه وسلم مقضي حياته بيربيهم وبيعلمهم وبيزكيهم وبيذكرهم بالجنة والنار وبيخلي قلوبهم كلها كده تبقى علو همة كده للآخرة وللدار الآخرة ولمرضاة الله سبحانه وتعالى فقال لهم المرة دي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم قال لهم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان كده درس الليلة بعنوان أصحاب الجنة وأصحاب النار هنعمل مقارنة بسيطة كده جميلة بين النعيم المعنوي لأهل الجنة وهو العجيب في الموضوع أن هو ثمان أنواع لنعيم أهل الجنة بعدد أبواب الجنة والعذاب المعنوي لأهل النار وهو برضه بعدد أبواب النار سبع أنواع من العذاب بعدد أبواب النار اللي عددها سبعة ربنا يرزقنا وإياكم الجنة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نشوف مع بعض حبايبي ثمان انواع من النعيم المعنوي لاهل الجنه احنا كلنا عارفين النعيم الحسي النعيم الحسي بيخش الواحد الجنه وياكل ويشرب ويتمتع و... والاشجار والانهار والبحار وال... والحور العين و... ومتعه بقى المتعه الحسيه بس المتعه الحسيه دي صدقوني ما تجيش ذره في النعيم المعنوي عارف حضرتك في الدنيا تلاقي واحد يقول لك ايه يقول لك لاقيني ولا تغديني ارفع لي معنوياتي وحسسني بقيمتي كانسان وما يهمنيش تاكلني او ما تاكلنيش او تديني فلوس وما تدينيش المهم عندي ان اكون معنوياتي مرتاحه المهم راحه البال المهم الهدوء المهم السعاده الناس كلها بتدور على السعاده في انسان بيلاقيها بشكل معين والانسان ثاني بيلاقيها بشكل ثاني خالص عشان كده ربنا يرزقنا واياكم يا رب النعيم المعنوي والحسي في جنه الرحمن سبحانه وتعالى تعالى نبدا اللقاء بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه اول نوع من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنه الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع اول غمسه في الجنه عارف حضرتك لو جيت قلت لي يعني حضرتك خد مثلا القصر دوت وخد الشاليه دوت وخد العربيه ديت وخد الشركه دي وخد الفلوس ديت بس هتموت بكره هتقول طب انا هعمل بيهم ايه انا ما يلزمونيش لان انا مش هروح اتحاسب عليهم وانا ما اتمتعتش بيهم هي طول العمر بقى خد بال حضرتك فلو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك جميع انواع النعيم اللي موجوده في الجنه وقال لك هتخش تقعد شهر وتموت طب انا هعمل ايه انا هيلزمني ايه النعيم ده شهر واموت اتحرم من كل النعيم ده لا الافضل ما اشوفوش فاجمل نعيم طبعا بعد النظر الى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى ان انت تبقى مخلد في الجنه خالدين فيها ابدا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم لما تكلم عن من ضمن النعيم المعنوي ان انت حضرتك اكيد في الدنيا كان في الام وفي احزان وفي مشاكل ومفيش بيت في الدنيا بيخلو من مشاكل ومفيش انسان في الدنيا بيخلو من الام ربنا يرفع عنا عنكم الالم والعذاب والتعب والشقاء والبلاء يا رب ويرزقنا واياكم لذه وسرور ونعيم وحبور في الدنيا وفي الاخره رب العالمين اللهم امين فالانسان تعبان في الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة تعبت وعندك ذكريات مؤلمة في حياتك عندك مشاكل كتيرة جدا قابلتك في حياتك كل دوت خلاص هيتنسي مع أول غمسة في الجنة تخيل حضرتك غمسة في الجنة الغمسة في المية كده تاخد وقت قد ايه؟ ثانية يمكن أقل من ثانية الغمسة في الجنة كده المولى عز وجل حينما يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة إنسان كان عايش في شقاء وبلاء وتعب وضيق ومرض وابتلاءات ومشاكل وما كانش لاقي ياكل لقمة لا كان ليه بيت ولا أولاد ولا زوجة ومرمي في الشوارع أشد الناس بؤسا في الدنيا فيؤتى به ولكنه كان من أهل الإيمان كان عنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى كان راضي عن ربنا كان بيصلي وكان بيعبد ربنا ما كانش عنده أي اعتراض أبدا على أمر الله سبحانه وتعالى لما لقي المولى عز وجل فربنا بيقول له يعني يعني يؤمر الملائكة أنها تغمسه غمسة في الجنة فيغمس غمسة في الجنة لسه لم يدخل الجنة لم يخلد في الجنة هي الغمسة بس كده عربون كده يعني واخد بال حضرتك فأول ما اتغمس غمسة في الجنة فالله عز وجل سأله بقى بعد الغمسة دي مباشرة قال له عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فالرجل بيقسم بالله يعني تخيل حضرتك يعني يعني بيكذب على ربنا لا ما بيكذبش بيقول له لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط واحد مرة بيسألني بيقول لي معقولة واحد يكذب على ربنا ويحلف بالله كذب قدام ربنا قلت له هو ما بيكذبش هو الغمسة دي فعلا نسيته كل شقاء وبلاء لأن خد بال حضرتك من حاجة لو إن الإنسان دخل الجنة بذكرياته المؤلمة في الدنيا صدقني مش هيبقى نعيم تخيل حضرتك وانت قاعد كده عشت عيشة فقر وتعب وحرمان وبلاء ومشاكل وأمراض وبعدين فجأة لقيت نفسك اغتنيت صدقني هتفضل برضو الذكريات المؤلمة ليك أيام الفقر وأيام المرض وأيام التعب وأيام الشدة برضو في دماغك ولسه فاكرها وبتيجي بتنغص عليك حياتك في عز ما انت مبسوط فمن نعيم من ضمن كمال النعيم ان ربنا سبحانه وتعالى يمسح لك ذاكرة الآلام ان الآلام دي بتمحق تماما من حياتك مفيش أي ألم مفيش أي ذكرى وحشة كل ما يكون في عقلك هو الذكريات الجميلة حينما يتسامر أهل الجنة ويفتكروا مع بعض العادات الحلوة في المسجد وفي حلقات الذكر وتعليم القرآن والدروس بتاعة العلم وفي الحج والعمرة والصلاة الخمس وفي التراويح بتاعة رمضان يقدروا يتذكروا ال ال الأوقات الإيمانية الجميلة اللي عاشوها مع بعض في هذه الدنيا يبقى أول حاجة غمسة في الجنة عشان يخلد الإنسان في الجنة الحاجة الثانية عشان يخلد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم ان يؤتى بكبش بيؤتى بالموت على صوره كبش املح الموت يتجسد في صورة كبش أملح فيوضع في موضع ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار ثم ينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرق البون ينظرون فيقول الملك أتعرفون هذا قالوا أجل هذا هو الموت يعني هو ما شافوش الموت قبل كده لكن ربنا يلقي في روعهم إن هو ده الموت قالوا أجل هو الموت ثم ينادي نفس المنادي على أهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويقول لهم يا أهل النار هل تعرفون هل تعرفون هذا يقولون أجل أجل هذا هو الموت فيذبح الموت بين أهل الجنة وبين أهل النار في موضع يراه أهل الجنة ويراه أهل النار خد بال حضرتك فيذبح الموت على صورة كبش أملح ثم ينادي مناد على أهل الجنة يقول لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار يعني حزنا إلى حزنهم ليه طبعا هو خلاص متعذب في النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فلما يعرف كمان أنه مش خارج وأنه يكون مخلد فيزداد حزنا إلى حزنهم ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويرزقنا وإياكم الخلود في جنة الرحمن سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة من ضمن الأحاديث اللي في العنصر الأولاني اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في جنة رحمن سبحانه وتعالى بغمسة في جنة رحمن من ضمن الأشياء إنها تسمع أربع نداءات وأنت داخل من باب الجنة الأربع نداءات دولت هم اللي بيحملك كل البشريات وبيخلصوك من كل مشاكل الدنيا أكبر مشكلة إيه في الدنيا كانت بتقابلك أربع مشاكل رقم واحد أنا مش عايز أموت رقم اثنين عايز ابقى سعيد وغني رقم ثلاثة مش عايز ابقى مريض رقم أربعة عايز افضل شباب على طول الاربع امنيات دول يتحققوا لك وانت لسه داخل باب الجنة يقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ينادي مناد يوم القيامة ويقول يا أهل الجنة خد بالك بقى يا أهل الجنة إن لكم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا لأن النعيم اللي هيذكر في الحديث ده بعد الكلمة دي واخد بالك لو ما كانش فيه خلود هتبقى مشكلة تخيل حضرتك واحد عايش في عشه وطلعته من العشه واديته قصر واديته قصر ويخت وعربيه احدث موديل واديته فلوس و وعيشته لمده شهر في القصر ده وفي النعيم ده كله وبعد شهر قلت له هترجع العشه تاني هيقول لك ايه؟ هيقول لك ما كنت في العشه وانا راضي الاول وكنتش عايز اجي هنا انت بعد ما دوقتني النعيم ده عايز تحرمني منه هي دي المسألة إن ما ينفعش بعد ما تشوف بقى نعيم الجنة مش نعيم الدنيا بقى إن ما ينفعش بعد ما تشوف نعيم الجنة إن أنت تتحرم منه مرة تانية وتخرج من الجنة أو تموت وتترك الجنة لا في الجنة خلود فلا موت خلاص وما فيش خروج منها أبدا خالدين فيها أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا اطمنوا فلا تموتوا أبدا خلاص ما فيش موت فوق ده كله هم بيحشروا على سن واحدة سن 33 سنة وهي سن سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء وهو ده سن اكتمال الشباب يعني الإنسان لما يخش في الجنة سواء طفل سواء واحد كبير سواء امرأة عجوز سواء واحدة شابة سواء لسه طفل مولود الكل ينزل أو يدخل الجنة في سن واحدة 33 سنة لا تتقدم ولا تتأخر تعيش مليارات السنين في الجنة سنك ما يكبرش ولا ست شهور مش هقول لك ولا سنة ويبقى مثلا 34 سنة تفضل 33 سنة على طول سن ثابت قدرة ربنا سبحانه وتعالى التي لا تحدها حدود إن الله على كل شيء قدير يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا طب جميل قوي وخلاص احنا كده مخلدين وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا شوف كمية الأمراض اللي موجودة الآن في بلاد المسلمين شيء يندى له الجبين أكثر من 5000 مرض منتشرين في بلاد العالم إيه ده كل ده؟ آه لأن النبي قال كده وما فشت وما وما وما مش بقى شوف وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم كنا في أسلافنا أيام الصحابة والتابعين كنا لا نسمع إلا عن مرضين ثلاثة فقط ما فيش غير كده الطاعون مثلا وشوية البرد ولا بتفهم ازاي والصداع مثلا دي أكتر ثلاث حاجات كنا بنسمعها ما نسمعش عن أمراض تانية خالص دلوقتي أكتر من 5000 مرض منتشرين ليه؟ بسبب انتشار الفواحش وبسبب الجهر بالفواحش ربنا يا رب يرزقنا وإياكم خشية المولى عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى ويرزقنا وإياكم التقوى وخشية المولى عز وجل في السر والعلانية يبقى إذن إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا تفضل الصحة ما شاء الله على طول مفيش مرض ابدا مفيش امراض ولا اسقام ولا انفلونزا طول ولا مفيش اي حاجه خالص بره الجنه كلها صحه وعافيه وبس خد بالك وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا مشكله كبيره جدا ان انا اكون عايش متمتع بشبابي وقام فجاه الاقي نفسي كبرت وجاني امراض وعجزت واسناني وقعت وشعري وقع وبقى منظري صعب شويه وبقيت تعبان ومش قادر اتحرك ولا قادر امشي ولا قادر اعمل دي بتسبب الام نفسيه للمسنين ربنا يحفظهم يا رب ويشفيهم من جميع الامراض والاسقام لا تتصوروا ان الانسان لما يكون شاب وقام فجاه الاقي نفسه عجوز ومش قادر يمشي ومش قادر يتحرك وبيسندوه بيعمل صدقوني واحساسه بانه محتاج للغير عشان يحركه ويجيبه ويوديه احساس مؤلم جدا للنفس عشان كده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى ان حضراتكم تفضلوا الشباب على طول في الجنه لحد يكبر ولا حد يعجز ولا حد يحس ان هو يعني الالام تعباه ولا في مشاكل ولا خالص بالمره يعيش عيشه في غايه الجمال شباب بيتمتع وبعدين يبقى طويل جدا في الجنه عشان يشوف اكبر قدر من الجنه كما صح في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان اهل الجنه هيخشوا على طول ابينا ادم قد ايه طول ابينا ادم عليه السلام ستون ذراعا في السماء الله اكبر حاجه كده ما شاء الله عماره بتتحرك ماشيه فيش في الجنه واحد قصير فيش في الجنه واحد مش عارف عامل ازاي الكل في طول واحد ما شاء الله ستون ذراعا في السماء حدش هيتفخر على حد يقول له انا طويل وانت مش انت مش عارف انت قصير يقول له انا مش عارف رفيع وانت مش عارف لا مفيش الكلام ده خالص كل الناس على هيئة متقاربة جدا جدا الطول واحد السمت قريب جدا من بعضه والجمال كلهم جمال ما شاء الله الكل صحة وعافية مفيش حد عنده آفة ومحدش عنده مرض محدش عنده عجز مفيش الكلام ده خالص الجنة دار النعيم الصافي الخالد خالدين فيها أبدا يبقى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا آخر حاجة وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا الله يبقى تخش الجنة ما فيش هديك وظيفة في الجنة غير أنت تنعم حتى إن في الجنة الناس أهل الجنة بيلهموا التسبيح طب بيلهموا التسبيح طب الجنة دار تكليف لا مش تكليف ده على سبيل الكمال اللذة ان انا لما اسبح ربي وانا في الجنة انا مش بسبح عشان انا مكلف ان انا لا ده انا بتمتع ده انا بتلذذ ان انا اسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى في الجنة يبقى اذا بتلهم التسبيح في الجنة زي ما النبي عليه السلام أخبر أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون تخيل حضرتك ومر عند الكثيب الأحمر وراء موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره تخيل حضرتك مثل هذه الاحاديث طب هو بيصلي في قبره ليه هو مكلف ده مات خلاص لا ربنا سبحانه وتعالى جعل للانبياء حياه برزخيه مختلفه تماما عن حياه الادمين ولذلك عن حياة الآدميين ولذلك الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه يعني أجسادهم لا تبلى أبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت أي يعني قد بليت يعني جسدك خلاص تحلل قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يبقى الأرض حرام عليه أن تقترب من أجساد الأنبياء أجساد الأنبياء تفضل على طول سليمة ولذلك النبي عليه السلام بيقول ما من أحد أو ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عز وجل علي روحي لأرد عليه السلام تخيل حضرتك بل ويبلغه المولى عز وجل وكل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بي ملكا معط يعطى أسماع العباد شوف قد إيه فيبلغني صلاة الناس وسلامهم علي يعني كل من يصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله كل من يسلم على النبي وكل من يصلي على النبي في في ملك مخصوص يبلغ يقول له يا رسول الله فلان الفلاني لسه مسلم عليك فلان الفلاني لسه مصلي عليك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يبقى أول نعيم معنوي قابلنا في نعيم أهل الجنة هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى تعال نشوف النعيم اللي بعده ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أول حاجة من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة قلنا الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى النوع الثاني من النعيم وداع التعب قد إيه الإنسان تعب في دنيته قد إيه في ناس كتيرة جدا يا جماعة تعبت وشافت يعني يعني مشقات في حياتها وشافت عذاب في حياتها لا يخطر على قلب بشر تعبوا قوي في الدنيا من يوم ما اتولد لحد ما مات كان في تعب فربنا سبحانه وتعالى يكرمه ينسى كل التعب دوت في جنة رحمن سبحانه وتعالى في الدنيا كنت بتتعب جدا وانت بتسعى على الرزق في الجنة مفيش سعي على الرزق في الجنة الرزق يوصلك لحد عندك ربنا سبحانه وتعالى بيقول قطوفها دانيه تخيل حضرتك تبقى قاعد في الجنة كده ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في سوق الجنة يا رب العالمين وبعدين تشتهي ربنا سبحانه وتعالى يطلع الملائكة على ما في قلبك اللي أنت بتتمناه تلاقي الملك عارف أنت نفسك فيه يجيبه لك لحد عندك قاعد كده فقاعد شايف شجرة التفاح نفسك اشتهت ان انت تاكل تفاحه طبعا انت في الجنه مش هتجوع ومش هتعطش ومش هتحس باي الام والجنه ما فيهاش نوم اه النبي عليه السلام قال اهل الجنه لا ينامون طب ليه ما يناموش مش يناموا ويرتاح شويه النوم ده نقص اصلا النوم ده احنا في الدنيا بنتعب فبننام انما في الجنه مفيش تعب فانت مش هتحتاج تنام وبعدين انت لو نمت في الجنه هتفوتك لذه في الوقت اللي هتنام فيه فما ينفعش تنام عشان ما يفوتكش اي لذه في الجنه فمن كمال رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه شال منك خاصيه النوم تفضل صح على طول عشان كده الجنه ما فيهاش ليل ونهار لما يتقال يوم من ايام الجنه المقصود بها يوم تقريبي بيقاس بمقاييس ربانية ان يتعرف ان دوت يوم السبت يوم الحد ويوم الجمعة ده هو العيد بتاعنا في الجنة هو العيد بتاعنا في الدنيا عيد يوم الجمعة عيد في الدنيا ويوم وفي الجنة يوم الجمعة هو يوم المزيد يوم المزيد اللي احنا بنجتمع فيه ونرى المولى عز وجل ونستمتع بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى منا من يجلس على كثبان المسك ومنا من يجلس على منابر من نور ومنا ومنا ويتفاوت درجات الناس وما يرى أحد أن أحدا قد فضل عليه وده برضه من كمال وتمام النعيم المعنوي لأن خد بال حضرتك لو في حسد في الجنة تبقى مصيبة في الدنيا ممكن تحسد واحد على حتة عربية من صفيح إنما في الجنة لا ده ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام يعني ممكن واحد يطب ميت لو عرف إن مثلا واحد هو ما بيحبوش في الدرجة اللي فوقيه في الجنة مفيش بقى لا حسد ولا حقد ولا غل ولا الكلام ده خالص في الدنيا حضرتك تعبت جدا علشان الرزق بتسعى هنا وتروح هنا وتتعب وتروح وتجتهد وتاخد كورسات وتتعلم لغات وتروح تشتغل وبعدين تتفصل من الشغل والشركه تقفل ومش عارف ايه عذاب عذاب ومشاكل في الدنيا في الاخره بقى ما فيش الكلام ده خالص الرزق ياتيك لحد عندك تبقى قاعد في الجنه وتلاقي الطير بيطير كده قدامك تشتهي ان انت تاكل الطير ده في لح في لحظتها يخر بين يديك الطير مشويا مش لسه هتذبح ومذبوحه الشريعه الاسلاميه ولا لا وبعدين لسه هتنضف ولسه مش عارفه تعمل ايه وتغليه وتنضفه وبعدين تعمل مش عارفه وتسويه لسه موضوع كبير قوي عشان يوصل لك ترضى وتاكله لا لا لا في الجنه تنظر الى الطير تشتهيه يخر بين يديك مشويا يبقى لحضرتك ليك اربع انهار خاصين بحضرتك اربع انهار في الجنه كل واحد ليه اربع انهار نهر من ماء غير آسن ونهر من لبن لم يتغير طعمه نهر من خمر لذة للشاربين ونهر من عسل مصفى تخيل حضرتك مية مش محطوطة في أخدود عارف حضرتك البحار والمحيطات عندنا في, في, في الدنيا لازم يكون في حفرة تحت الأرض والمي والأرض دي مليانة إيه؟ مليانة مية لا في الجنة غير كده في الجنة الأنهار عبارة عن مية معمولة زي القبة كده فوق الأرض لا تدلق يمين ولا تدلق شمال ولا تتلوث ولا يحصل لها اي مشاكل انا راجل صاحب مزاج بقى في الجنه مش عايز اشرب من ميه حد عايز اشرب من ميتي انا بس ورايح في زياره لاخويا الاستاذ اسلام في جنات عدن كده جنبي فراح اقضي معاه يوم كده اقضي ال weekend في جنات عدن ورايح اشوفه واطمن عليه واشوف اخباره والمتعه اللي بيتمتع بيها بس انا متعود ما اشربش غير من الميه بتاعتي فالانهار الاربعه بتوعي يجروا ورايا يشقوا الارض كده ويفضلوا ورايا الأن- مش يشقوا الارض يمشوا فوق الارض ويفضلوا ورايا عشان اشرب منهم طب انا هشرب ازاي معايا الغلمان بتوعي ماشيين ورايا واول ما اعوز بس يعني هم يشعروا بس ان نفسي اشرب آه، آه، كوب كده من العسل يصبوا لي عسل عسل مصفى عسل تخيل حضرتك فوق وش الارض هناك في الجنه مفيش شائبه جياله مفيش اي آه، شويه اتربه مفيش الكلام ده الكلام ده مش موجود في الجنه اصلا فالعسل كده مصفى والخمر لذه للشاربين عمرك سمعت عن خمر لذه للشاربين ده في الدنيا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين الانسان اللي بيشرب خمر مره لقيت واحد كان كان بيشرب وكده ف... فبساله بقول له انت ليه لما بتشرب بتمسك عزكم الله الحاجه الكاس ده تقوم عامله على طول كده بسرعه يعني ما بتمخمخش كده وتشرب كده بالراحه قال ما ينفعش ده يتشرب بالراحه ده عامل زي ميه النار ده بيكوي في المنطقه ديت فبشربه بسرعه قلت له اعوذ بالله طب بتشرب ميه نار ليه؟ قال لو اتعودت وعاد ربنا يعني شات موضوع بقى في الجنه بقى الموضوع تاني حاجه تانية خالص الخمر هناك بقى مش تشربه عشان يهري لك جسمك وي- ويدمر لك الكبد ويجيب لك امراض ربنا يعافينا يا رب ويعافيك يا رب العالمين لا هناك لذه للشاربين خمر لذة للشاربين عسل مصفى لبن لم يتغير طعمه ماء غير آسن ما بيتغيرش طعمه أبدا ولا بيربي طحالب ولا بيخضر ولا بي... انت لو جبت مية وحطيتها في في كوباية وسبتها عندك على ترابيزه ولا على اي مكان آه، سيبها اربع ايام هتلاقيها عملت ريم الميه بتفسد على طول في الجنه بقى لو قعدت الميه ملي- مليارات السنين لا تتغير ابدا يبقى انت تعبت في الدنيا في رزق هناك مش تتعب خالص بالمره الرزق متوفر كل حاجه موجوده ما شاء الله الاشياء معدن حاجه متع لا تخطر على قلب بشر في الدنيا وانت حتى لما كنت بتسعى على رزق وتروح وتعمل مش عارف ايه وتشتري الاكل انت ونصيبك يطلع الاكل انتهت مده صلاحيته تجيب الفاكهه بتاع الفاكهه ينقي لك فاكهه زي الفل تروح البيت تلاقيها كلها مفعصه الله ايه اللي حصل الراجل بدل الكيس ضحك عليا واخد بالك آه، رايح تشتري آه، آه، جبن ولا رايح تجيب لحمه ولا مش عارف ايه تفاجئ ان اللحمه ديت آه، لحمه مثلا آه، مش مذبوحه على ال- مش عارف ازاي آه، تلاقيها جايه مثلا مستورده آه، مسعوقه مش مذبوحه تلاقي مشاكل كتيره في حياتك في مساله الرزق آه، جبت فلوس وانت مروح من الشغل اتسرقت منك ففي الجنه بقى لا في فلوس تتسرق ولا في حاجه انتهت مده صلاحيتها ولا في حاجه مش كويسه الفاكهه طازه واول ما حضرتك تشتهي الفاكهه تنزل لك من على الغصن وتقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله عز وجل من اجلك شوف في اجمل من كده متع ربنا مسخرها لك لحد عندك وتجيلك لحد عندك وربنا بيطلع الملائكه على ما في قلبك كل ما تشتهيه شوف قد ايه فيها ما تشتهيه الانفس تشتهي الانفس دي حط تحتها مليار خط كل اللي نفسك فيه كل ما يخطر على بالك نفسك تعمل ايه في الجنه نفسك يتركب لك جناحات تطير بيهم طب ما ده حصل سيدنا جعفر الطيار سيدنا جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو مش في سريه مؤتة دخل عشان يقاتل فقطعوا دراعه اليمين مسك الرايه بدراعه الشمال قطع دراعه الشمال امسكها بعضديه شقوا له الصين ايه اللي حصل؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح قال فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن مع الملائكة الله يبقى رأى النبي ج- آه جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه في جنة الرحمن مع الملائكة أي نعم أي نعم عايز تطير في الجنة هتطير في الجنة عايز تركب عربيه ما ركبتهاش في الدنيا ونفسك تتمتع هناك هتركب بس هناك مفيش بقى لا هتفول بنزين ولا هتغير زيت هناك العربيه ماشيه على طول ب- مستمتع بها من غير اي مشاكل لا تروح تعمل ترخيص ولا حد ياخدك مخالفه ولا تكسر اشاره ولا حد يخبطك ولا تعمل مشكلة مع حد ولا حد يضايقك ولا عربية تتسرق ويقول لك تدفع كذا جنة بقى جنة يا جماعة جنة بقى متعة لا تخطر على قلب بشر إيه، تعبت في الدنيا عشان تتجوز واخد بالك واتجوزت و- و- و- وحصل مشاكل ومش عارف ايه وممكن تكون اتخلعت وممكن آه، تكون حصلت مشاكل وممكن تكون م- نفسك تخلف ومشاكل كتيرة هناك بقى الجواز ما شاء الله زوجتك المؤمنة في الدنيا تبقى زوجتك في الجنة وربنا سبحانه وتعالى يخليها أجمل من الحور العين سبعين مرة فلما تعرف وصف الحور العين تقول يا خبر أبيض بقى وصف الحور العين اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو أن بعض بنانها عقلة صباع للحور العين بدا يعني ظهر من السماوات لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر يا خبر ابيض لو ان عقله صباع من الحور العين ظهرت من السماء تطمس ضوء الشمس الشمس والقمر مين مين واضاءت ما بين السماوات والارض طيب ولو ان خصله من شعرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدت لملا ريحها ما بين المشرق والمغرب يا خبر ابيض كان حضرتك لما حضرتك تحط كده ايه آه، عطر كده جميل والعطر ده يوصل من امريكا لاستراليا مين يقول الكلام ده الحور العين كده بقى ينظر المؤمن في مرآة خدها أربعين سنة لا تمله ولا يملها شوف الجمال ينظر إلى مخ سوقها مخ السوق اللي هو بيبقى جوه في ال- داخل العظم تخيل من وراء السبعين حلة من الحسن والجمال كل ما تروح يوم الجمعة عشان تلقى المولى عز وجل في يوم الجمعة يوم المزيد فلما ترجع لل- للحور العين في القصر ف- فتلاقيك انت ايه جاءت ريح الشمال حاجة في الجنة اسمها ريح الشمال ريح الشمال دي لما تأتي على ال- المؤمن فتحثو على وجهه فتزيده جمالا فأول ما يرجع تقول لك والله لقد ازددت جمالا يا ولي الله فعشان يبقى في تناسق ما ينفعش انت تبقى اجمل وهي ما تبقاش اجمل فهي كمان تزداد جمال عشان المعادله تبقى ايه متظبطه فتقول لها والله بل انت ازددت جمالا يا حبيبتي الحور العين اه فربنا سبحانه وتعالى يكرمك ان زوجتك المؤمنه بقى الطيبه اللي, اللي اللي عاشت وصلت وتعبت وصامت وخلفت وربت و- و- و- وشالت اعباء البيت وشالت اعباء زوج واولاد ربنا يكرمها تبقى اجمل من حور العين دي 70 مره وتبقى هي ايه يبقى هي ال- بيسموها ايه ال- آه، الكوماندا الكوماندا بتاعت الحور العين هي الرئيسه بتاعتهم كلهم وهم هم عارفين ان دي بقى رقم واحد هي دي رقم واحد في ازواجك اول ما تخش الجنه تلاقي ناس كده بتتحف كده بزوجتين دول تحت ايه تحت ال يعني ال حاجه كده عربون عربون محبه يعني اه تاخد اتنين من حور العين وبعد كده تزداد من الحور العين على قدر قربك من الله وعلى قدر حبك لله سبحانه وتعالى آه، في الدنيا ممكن يكون في انسان قدر يتجوز ممكن يكون انسان ما قدرش يتجوز ربنا هيجوزك في الجنه ما في- النبي عليه الصلاه والسلام بيطمنك بيقول لك ما في الجنه اعزب الجنه ما فيهاش حد عازب ابدا الكل سيتزوج البنت الطيبه اللي كان نفسها تتجوز في الدنيا وت- ويبقى لها بيت ويبقى لها زوج واولاد وتربي وت- وت- يعني وتستمتع بحياتها الزوجيه ما ربنا ما قدرلهاش ده في الدنيا في الجنه لا يمكن تعيش تعيش كده لازم تكوني متجوزه في الجنه طيب عدد الرجال المؤمنين في الدنيا اقل من عدد ال- النساء المؤمنات في الدنيا وهيوصل العدد ان يبقى واحد الى خمسين كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه في الجنه الجو... تم تزويج الرجال المؤمنين بالنساء المؤمنات اللي هم ما كانوش يتجوزوا في الدنيا وفايض عدد كبير جدا من النساء فينشئ المولى عز وجل لهم خلقا آخر حتى يزوجهم من أزواج مطهرين خلقوا في الجنة ما عصوا ربهم طرفة عين رجل اتخلق في الجنة عشان يكون زوج لحضرتك في الجنة عشان ما تعيشيش بلا زوج في جمال ايه اكتر من كده يعني نفسكم في ايه واخد بالك في الدنيا كان نفسك تخلفي كان يعني وعز الولد بقى ولد الولد وقعدت يعني 15 سنه تروح ل- لدكاتره والمعامل وتحاليل وادويه عشان كان نفسها ربنا يرزقها بولد او ببنت ما كانش فيه ربنا ما قدرش في الجنه بقى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند الترمذي بسند صحيح يقول المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة خدوا بالكم يا جماعة بالحتة بقى الإعجازية الغريبة دي بقى التي لا تخطر على قلب البشر المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة خد بالك كان حمله ركز معايا ووضعه الحتة اللي جاية دي صعبة شوية وسنه في ساعة واحدة يعني أنا عايز أقول لحضرتك إحنا هنخش الجنة عمرنا قد إيه؟ سن متساوي 33 سنة جميل واحدة ست طيبة أخت طيبة آه، امرأة طيبة كان نفسها تخلف في الدنيا ما خلفتش فنفسها تخلف في الجنة طب تخلف في الجنة تعمل ايه نفسي اخلف وخلاص نفسي احس ان انا ام طيب آه، لسه مش معقولها هتربي لسه بقى بيبي وترضعي و- ومفيش هناك بقى لا حضانات ولا كي جي 1 ولا كي جي 2 ولا الكلام ده كله دي جنه بقى رايحين يتمتعوا يعني خد بالك فالنبي بيقول ايه كان حمله هتحمل بيه ست تسع شهور لا مش تسع شهور يعني مش معقوله بقى تقضي الجنه كلها ماشيه بطنها لا لا لا مفيش تسع شهور هي ساعه ساعه كان حمله يعني يتحط في بطنها كده الولد وبعدين ووضعه الحته الثانيه الحته الثالثه بقى دي مهمه قوي وسنه في ساعه واحده يعني ينزل من بطنها كده ما شاء الله راجل مالي هدومه 33 سنه مفيش اجمل من كده ولا تتعب بقى ولا ترضع ولا تروح ت- تدي تطعيمات ولا كي جي 1 وكي جي 2 ولسه بقى وبتجهز وتكوي ال- مش عارف ايه وتحضر له دروسه وتذاكر له وتوديه دروسه وبعدين بقى يعني كل ده عشان عقبال ما يتخرج ويتجوز ده, ده مشوار طويل قوي لا ينزل لها بقى الولد ده وضعه حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة بينزل عنده أول ما ينزل اه ينزل طفل لكن في ساعتها على طول يستوي قدام عينيها ويبقى 33 سنة عشان يبقى في عمر أهل الجنة اللي متمتعين في الجنة يعني ما فيش حد هيتحرم من حاجة في الجنة أبدا خالص اللي كان فقير في الدنيا هيبقى غني في الجنة اللي كان ضعيف في الدنيا يبقى قوي في الجنة اللي كان مريض في الدنيا يبقى سليم في الجنة اللي كان عجوز في الدنيا يبقى شاب في الجنة اللي كان محروم في الدنيا يبقى متمتع في الجنة اللي ما اتجوزش يتجوز هناك اللي ما خلفش يخلف هناك اللي اللي, اللي نفسه فيه نفس كل ما يخطر على بالك اقول لك حاجة ممكن نيجي في الجنة ودي انا نفسي فيها ان شاء الله ان شاء الله ربنا لما ربنا يجمعنا في الجنه اعزمكم على القعده دي ونتفرج عليها لايف اقول له يا رب انا انا نفسي اتفرج على غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسي اتفرج على مجتمع المدينه المنوره ونفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد وسط الصحابه بيعلمهم ونفسي اشوف الغزوات غزوه غزوه بدر واحد والخندق والاحزاب الاحزاب ما هي الخندق هي الاحزاب والغزوات دي كلها نفسي اتفرج عليها ربنا قال كده وفيها ما تشتهيه الانفس طالما انت اشتهيت ان انت تشوفها هيخليك تشوفها تشوفها لايف قدامك كانها بتحصل دلوقتي حالا وهتستمتع وتقول الله كانت العيشه ازاي ايام النبي صلى الله عليه وسلم طب كمبيوتر النبي كان شكلها عامل ازاي طب حجرات النبي و- و- و- والمسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم طب الصحابه كانوا بيلبسوا ايه طب كانوا بيتكلموا مع بعض ازاي طب لما كانوا بيصلوا كانت احوالهم ايه في الصلاه طب لما كانوا بيحجوا طب لما كانوا بيجاهدوا خد بالك هتشوف كل حاجه هتستمتع هتبقى متعه بجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ممكن حاجات أنا ما شفتهاش لكن هشوفها وممكن حاجات ما سمعتش عنها لكن ممكن اسمع عنها بعدين لكن اللي لا يخطر على قلب بشر دي ما تفكرش فيها خالص دي وقف عقلك لان عقلك مش هيجيب مهما تصورت وتخيلت من نعيم الجنه ومن نعيم اهل الجنه فصدقني كل ما تف- ما ما ت- ما تظن او ما تتخيله هو بخلاف ما تتصوره لان الجنه اعدها مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. طيب ال ال ال في في الدنيا يعني في حاجات كتيره جدا تعبت فيها هترتاح بكل حاجه بقى. بنتكلم بشكل مجمل هترتاح من كل حاجه، مفيش حاجه تعبتك في الدنيا الا لما لازم ان شاء الله ترتاح بيها في الجنه. تعال نشوف النعيم رقم ثلاثه من النعيم المعنوي لاهل الجنه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع النعيم المعنوي لأهل الجنة يا رب يرزقنا وإياكم الجنة الحقيقة أنا كنت ناوي أعملها كلها في حلقة واحدة لكن الموضوع بصراحة محتاجين نفتح نفس الناس شوية الناس تعبانة وربنا يا رب يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين عايزين ندخل شوية سعادة كده على قلوب الناس ونقول لهم اللي ما كانش حظه حلو في الدنيا في جنة مستنياك ارجع لربنا قرب قرب من ربنا سبحانه وتعالى اللي مش لابسه الحجاب تلبس اللي ما بيصليش يصلي اللي بيعقوا امه وابوه يبرهم اللي بياكل حرام يسيبه وياكل حلال اللي آه، بيأذي جيرانه يحسن اليهم اللي بيعمل كذا كل واحد يراجع نفسه كل واحد بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره اقعد كده اعمل كشف حساب لنفسك سنه جديده بدات وربنا يا رب جعل سنه الخير والسعاده عليكم يا رب والسرور اقعد احسب كده زي التاجر الشاطر كده ايه البضاعه اللي كانت مربحه طول السنه نكتر منها وايه البضاعه اللي كان- كانت خسرانه طول السنه نبطلها فكذلك بقى بضاعة الآخرة من باب أولى بقى إن إحنا نهتم بيها وننشغل بيها. شوف إيه العمل اللي فعلا هيربحك آه، رضوان ربنا سبحانه وتعالى وجنته. فخليك شغال فيه وكتر منه. وإيه العمل اللي ممكن عياذا بالله خليك تخسر حاجات كتير قوي وتبوء بسخط ربنا عياذا بالله وعذابه ربنا يعافيك وب- ونبطله خالص نبعد عن الذنوب نبعد عن المعاصي قدر استطاعتنا و- و- ونحاول بقدر الامكان يوم ما نقع في ذنب نتوب على طول في ساعتها على طول وما نستناش النوع الثالث من انواع النعيم آه، المعنوي لاهل الجنه وداع الحزن الله وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن احزان الدنيا واحزان الاخره عشان كده يا جماعه الانسان المؤمن لما بيجي عند سكرات الموت بينزل له ملائكه بيض الوجوه بيض الثياب كان وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر عدد كبير جدا ويجهزون الروح لملك الموت فياتي ملك الموت فينادي يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان الله دي بداية البشارات في اللحظة دي تشوف بقى قول المولى عز وجل بيوضح لك بقى الموقف ده بالذات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بثلاث حاجات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ايه الثلاث حاجات دولت؟ ايه الا تخافوا؟ ما تخافوش من اللي قدامكم. ما تخافوش احنا جايين بنبشركم ربنا بعتنا مخصوص للمؤمن ده عشان نبشره او للمؤمنه دي عشان نبشرها ان اطمني اللي جاي كله حلو نعيم في القبر آه، نعيم لا يخطر على قلب بشر لان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما روح المؤمن يحتفل بها ملائكه السماوات السبع يقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين والحديث رواه احمد بسند صحيح اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى الله خدوا بالكم بقى من حاجة جميلة أوي ثم يقول المولى عز وجل بعد سؤال الملائكة حينما يسألك منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك الثلاث أسئلة اللي يجاوب عليها واحد في أولى ابتدائي بس ممكن واحد في دكتوراه واخد دكتوراه ما يعرفش يجاوب عليها ليه؟ لأن المسألة مش حفظ الأسئلة المسألة تثبيت المولى عز وجل كما قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى ثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إن أنا أموت على لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يبقى ده التثبيت وانا بموت اقول لا اله الا الله اموت عليها ابقى من اهل الجنه طيب والتثبيت الثاني فين في القبر ان ربنا يثبتك عشان ترد على الثلاث اسئله من ربك ربي الله طول عمري عايش عشانه وبحبه وبضحي كل حاجه عشان ربي سبحانه وتعالى طيب وما دينه دين الاسلام مفيش اجمل من كده طول عمري الحمد لله فخور بديني وباسلامي وعايش من اجل ديني ومن اجل اسلامي طيب ومن نبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل علينا العظيم صلوات ربي وسلامه عليه لما ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه يبقى إذن خد بال حضرتك يبقى اذا ايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخاف ما تخافش من اللي جاي نعيم في القبر ربنا سبحانه وتعالى بعد الثلاث اسئله بتوع الملائكه يقول صدق عبدي فافرشوه من الجنه الله خد بالك من حاجه ده القبر ده اصلا هيوسع اوعى انت تبص للقبر حته القبر اللي 50 سم في في متر ولا متر ونص ده هيفضل لا لا لا خالص ده اللي احنا اصل دي حياه برزخيه يعني ايه برزخ يعني حاجز عارف حضرتك لما بتشوف كده ايه عند اللسان بتاع راس البر ميه عذبه بتاعه النيل مع الميه المالحه بتاعه البحر الاثنين عند حته معينه بيختلطوا ببعض لكن هل بيختلطوا لا ما بيختلطوش ليه لان ربنا جعل بينهما برزخ لا يبغيان لا تبغي الميه العذبه على الملح ولا تبغي الميه المالحه على العذبه ولا يقربوا لبعض خالص يفضلوا الاثنين كده في حاجز الحاجز ده طوله تقريبا حوالي 5 متر او 10 متر مختلط ميه مالحه بميه عذبه لكن الميه العذبه ما تروحش للملحه والملح ما تروحش للعذبه العجيب ان علماء البحر يقول لك في الحته دي 10 متر ديت تمام او ال 5 متر دي فيها كائنات ما ينفعش تعيش هنا ولا هنا هي تعيش في الحته دي بس وفي كائنات في العذبه ما تعيش في الملحه وكائنات في الملحه ما تعيش في العذبه وكل حته لها مكانها فايه فالقبر ده برزخ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان القبر اول منازل الاخره كما في حديث الترمذي باسناد حسن القبر اول منازل الاخره فان نجا منه العبد فما بعده ايسر وان لم ينج منه العبد فما بعده ايه فما بعده اشد يبقى دي حياه برزخيه برزخ حاجز ما تقيس بقى مقياس الغيب على مقياس الشهاده انت عايش في الدنيا شايف حاجات ايه قدامك كده القبر مش هتشوف اللي انت شايفه في الدنيا لان تبدل البصر بيحصل ثلاث مرات وقلنا الكلام ده قبل كده انا خلاص بموت اهو وجايين نازل لي ملائكه الرحمه بيض الثياب بيض الوجوه كان وجوههم الشمس اه نازلين بقى مين اللي شايفهم انا انما اللي حواليا قرايبي ابويا امي اخواتي زوجتي اولادي محدش شايف ربنا قال ايه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون هو يبصر انتوا لا ده التبدل الاولاني احنا في الدنيا ما بنشوفش الملائكه ما بنشوفش الجن ما بنشوفش ربنا سبحانه وتعالى فننتقل الانتقالات الثلاثه عند الموت وفي القبر نشوف الملائكه ده مين ده اللي بيموت هيشوف الملائكه اللي نازله هيشوف ملك الموت فوق راسه هيشوف منكر ونكير في القبر طيب نيجي يوم القيامه يحصل التبدل رقم اثنين هشوف الملائكه وهشوف الجن في ارض المحشر حينما يحشر الانس والجن والطير والوحش والملائكه كله يحشر في ارض ايه في ارض المحشر هشوف حاجه جديده شفت الملائكه هشوف الجن طيب التبديل الثالث لما اخش الجنه ربنا يرزقنا اكل الجنه ننظر الى وجه المولى عز وجل والا فالاعين البشريه غير مجهزه لرؤيه الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سيدنا موسى وهو رسول من اولي العزم الخمسه لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة يعني مستحيل تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة خدت بال حضرتك يبقى إذا رؤية نظر الإنسان في الدنيا غير مؤهل أنه يرى الله سبحانه وتعالى وغير مؤهل أنه يرى الملائكة وغير مؤهل أنه يرى الجن يبقى إذا من نعيم ان ان الذين قالوا يبقى الا الا تخافوا ما تخافوش من اللي جاي في القبر صدق عبدي فافرشوه من الجنه الاول القبر يتوسع كده مد البصر وبعدين يتفرش كله من خاضر الجنه وبعدين والبسوه من الجنه ابقى لابس لبس من ايه لبس بتاع الجنه في القبر وبعدين وافتحوا له بابا الى الجنه الله ياتيه من ريحها وروحها الله أكبر يجي لك بقى كده إيه النعيم بتاع الجنة وريحة الجنة وعطر الجنة وجمال الجنة وهوى الجنة ونسيم الجنة يجي لك وانت قاعد في قبرك وانت قاعد مستمتع ومن ضمن النعيم ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك عملك الصالح في صورة رجل صالح طيب أول ما يشوف العبد المؤمن وده في نفس الحديث بتاع البراء اللي هو عند أحمد بسند صحيح يقول له من أنت فوجهك الوجه الطيب الذي يأتي بكل خير فيقول له أنا عملك الصالح أكون أنيسا لك إلى يوم القيامة الله وتمر فترة القبر يا جماعة للمؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر كأنه قاعد نص ساعة في القبر وتعدي بسرعة حتى لو هي مليارات السنين أو ملايين السنين طيب وبعدين يوم القيامة يوم القيامة اليوم كله قد إيه؟ كله كده باكج على بعضه خمسين ألف سنة عكس أيام ربنا سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يبقى اليوم العادي عند ربنا بألف سنة ده اليوم العادي إنما يوم يوم القيامة ده ده يوم استثنائي يوم هيبقى خمسين ألف سنة كما قال جل وعلا في سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الخمسين سنة دول يا حبيب قلبي والله العظيم هيعدوا على حضراتكم جميعا كما بين صلاتي الظهر إلى العصر الدليل يا شيخ محمود هقول لك بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين ربنا يجعلنا وإياكم منهم كما بين صلاتي الظهر إلى العصر الله يبقى القبر كصلاة الظهر أو كصلاة العصر واليوم القيامة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يبقى صدقني بإيمانك وتقواك وحسن ظنك بالله و- و- و- والخير اللي هتعمله في دنيتك ممكن الموضوع كله يخلص مع حضرتك ومع حضرتك في ثلاث ساعات ونص تلاقوا نفسكم في الجنة تخيلوا اه والله العظيم الواحد يموت من هنا يخش القبر يتمتع نص ساعة اه هي ممكن ملايين السنين او او الاف السنين لكن ربنا هيعديها لك نص ساعة واخد بالك طب اذا كان في الدنيا عشان في بعض الناس مش بتصدق الكلام ده ده اذا كان في الدنيا ربنا وقف الزمن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ثم جاء العروج الى السماء كل ده كان في جزء من الليل في ساعه من الليل النبي يسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومن المسجد الاقصى يعرج به الى السماوات العلى السماوات السبع يوصل لسدره المنتهى ويعديها ويوصل لمكان يسمع فيه صريف الاقلام كتابه الاعمال شوف قد إيه فوق في مكان قريب جدا لدرجه ان جبريل نفسه ما وصلوش تخيل لحد ما وصل لمرحله معينه عن سدره المنتهى فلقى جبريل قام وقفه قال له هذا موضع يخ- يفارق فيه الخل خليله فقال لا يا رسول الله ولكنك ولكن لكل منا مقام معلوم اذا تقدمت اخترقت واذا تقدمت احترقت ده مقامي وده مكاني انت تعدي بقى يا رسول الله انا ما اقدرش انا ده اخري ما اقدرش اعدي اكتر من كده يا سبحانك يا ربي نعيم بعد نعيم بعد نعيم يبقى وداع ال- الحزن وداع ال- ال- ال- السخط إيه، نعيم نعيم لا لا يخطر على قلب بشر حضرتك في الدنيا ممكن يكون فقدت مالك حصل لك مشكلة مشروع وخسر اتسرقت اتنصب عليك كالعادة كلنا لها واخد بال حضرتك يكون حصل مشكلة البيت تصدع فقدت المزرعة بتاعتي إيه، إيه، حصل عربيتي اتسرقت مش عارف ايه حزن طبعا حزن الانسان بيزعل وبيتضايق إيه، اعز الناس ليا مات مش عارف ايه في الجنة بقى مفيش ضياع مال مفيش آه، آه، آه، مشاكل واحدة اتطلقت فحست ان هي فقدت حياتها هناك مفيش طلاق هناك مفيش مأزوم في الجنة لا يجوز ولا يطلق ربنا هو اللي بيجوز في الجنة ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان دي يبقى زوجة ده وده يبقى زوج دي وربنا يجوزكم في الجنة والبنت اللي ملهاش زوج في من أهل الدنيا ربنا يخلق لها زوج في الجنة يجوزه لها ومفيش حد في الجنة أعزب وأي متعة نفسك فيها كل حاجة حصلت لك إيه في الدنيا آه، سقطت في الم- الكلية أو في المدرسة أو مش عارف إيه، هناك مفيش بقى لا لا سقوط ولا الكلام ده كله ولا نجاح هناك في متع وبس هناك مفيش واحد عاتل هم آه، ثانوية عامة ولا جامعة ولا ماجستير ولا دكتوراه وهناك محدش يقول لفلان يا دكتور ولا آه، يا فلان ولا لا لا خلاص بقى يا أهل الجنة يا أهل الجنة اه نتنادى بأسمائنا في الجنة وبقى حب الأسماء بتاعتنا في الجنة لكن خلاص بقى ال- النداء اللي بينادى علينا هناك يا أهل الجنة ولذلك صح في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن المولى عز وجل يطلع الى اهل الجنه يقول يا اهل الجنه هل رضيتم مش عايزين نسبق الاحداث هنقوله لسه كمان شويه الشاهد في الموضوع ان اي حزن في الدنيا وفي الاخره هيزال وانت في الجنه كل شيء مزعلك ما عاش اللي يزعلك ما حدش يزعلك هتبقى هناك متمتع ومبسوط وعايش في فرح لا يخطر على قلب بشر يبقى الملائكه بتتنازل بايه الا تخافوا ما تخافش من اللي جاي ولا تحزنوا حزنان على ايه اصلا أنا- ما تعرفوش انا يعني كانه بيقول الملائكه كده ما تعرفوش انا تعبت قد ايه في حياتي ده انا بذلت وعملت وجمعت وربنا اكرمني وبقى عندي دلوقتي اربع خمس شركات وعندي فيلتين ثلاثه وشاليهين ثلاثه وكام عربيه وفلوس في البنوك كل ده هسيبه بعد ما عملته واروح واموت ما تشغلش بالك ده النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها مش احسن من عربيتين ثلاثه مش احسن من فيلتين ثلاثه ده احسن من الدنيا كلها واللي فيها يبقى موضع صوت احدكم في الجنه والروايه الثانيه موضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها يبقى حضرتك هتزعل على الدنيا ده بقول لحضرتك موضع قدمك في الجنة أفضل مش مش من أملاكك من أملاك الدنيا الكرة الأرضية كلها بما فيها وما عليها يبقى إذا إيه ألا تخافوا ولا تحزنوا وبعدين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة النزل هو ما يعد للضيف يعني ربنا أعد الجنة لضيوف الرحمن لينا يا جماعة لأهل الإيمان والتوحيد لأص- لأحباب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى يبقى النعيم الأول الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الجنة آه، في الدنيا ال- النعيم الثاني وداع التعب النعيم الثالث وداع الحزن طيب النعيم الرابع بقى النعيم الرابع الرابع وداع السخط يا سلام في الدنيا كل إنسان فينا مؤمن آه، عنده إيمان بربنا سبحانه وتعالى لما تسأله ده المؤمن حقيقي بقى لما تسأله إيه أمنياتك نفسك في إيه يقول لك نفسي ربنا يرضى عني طب والأمنية رقم اتنين الأمنية رقم اتنين بقى يمكن تكون مختلفة عن الأولى آه، إيه هي والله برضو نفسي ربنا يرضى عني والأمنية التالتة وال- والمية والألف والمئة ألف والمليون إن ربنا يرضى عني عارف ليه؟ لأن لو ربنا رضى عنك هيمتعك دنيا وآخرة هيخليك تشوف اللي انت عايزه كله هيديك اللي انت م- يعني ما يخطرش على بالك واخد بالك صحيح ما تلعبش في الفروع ما تخليكش مع, مع الفروع خليك في الاصل بدل ما تشغل نفسك بان انت عايز تراضي فلان علشان فلان هينفعك في يوم كذا وتراضي فلان عشان ليك مصلحه عنده ممكن يكون مستقبلها وهتعمل كذا مع فلان عشان- سيبك من كل ده ارضي ربنا من أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط ال- من أسخط ومن أرضى ومن من أرضى الناس بسخط الله سخط سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الله يبقى ترضي ربنا حتى لو الناس زعلت مش معناها ان انت تبقى حريص على زعل الناس لكن لو تعارضت المصالح فأيهما ترضي ترضي الله أم ترضي الناس لو وصل الأمر للحتة دي لا أرضي الله سبحانه وتعالى أهم حاجة عندي إن ربنا يكون راضي عني سبحانه وتعالى يبقى إذا النعيم رقم أربعة إن أنت يكون فيه وداع على السخط وداع لأن أنت نفس ربنا يرضى عني ولذلك كان واحد مرة بي- بيصلي كده فكان بيدعي وكان بجواره الحسن بن علي رضي الله عنهما فالراجل عمال يقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني فبعد ما الراجل خلص صلاة فسيدنا الحسن قال له لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك قال له أنا أرضى عن الله سبحانه وتعالى قال له أيوة قال له إزاي قال له إذا سررت بالنقمة يعني ب- بالمصيبة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك ارضى عن ربنا عشان ربنا يرضى عنك سبحانه وتعالى هنكمل مع بعض آه، ال- ال- النعيم رقم أربعة ونكمل بقية أنواع النعيم الثمانية في الحلقة القادمة لكن ندعو قبل ما نسيب حضراتكم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين اللهم احفظ مصرنا الحبيبة اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا ربنا من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها في سوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك يا رب أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وت